أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كتير مننا بيجري في مكانه يظن أنه يتحرك في الطريق لربه وللأسف هو محلك سر كتير مننا بيفقد الدافع المتجدد علشان يكمل الطريق ويستطيع أن يسير إلى ربه كتير مننا عايز يرضي ربنا لكن مش عارف ايه اكتر حاجة ممكن ترضي ربنا عنه مش عايز تنال الولاية تنال محبة الرحمن مش عايز ربنا يحفظك من الفتن والابتلاءات يحفظك من عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب النار مش بتشتكي وتقول أنا حاسس إني منافق إن أنا بوشين يوم كويس ويوم تعبان يوم زي ما كنت قبل التوبة ويوم أديني أهو بحاول أعمل حاجة لربنا مش هي دي شكواك والله العلاج هيبتدي من هنا هيبتدي من موضوعنا النهارده أكثر مشاكلنا الإيمانية حول الفتور والانتكاس والتردد والتذبذب حول تخطف الفتن وزي ما بقولك علاجك في موضوعنا النهاردة بتقول لسه الشيطان يستحوذ علي وينسيني ربي وبيوقعني في المعاصي ومش عارف أنتصر عليه ايه رأيك النهاردة لو اديتك العلاج لو كلمتك على اعظم المنازل عند ربنا الرحيم الرحمن قليل هم اللي بيقوموا بهذا المقام موضوعنا اليوم عن شكر النعمة ايوه الشكر هو اللي هيخليك ما تتحركش في المكان هو اللي هيخليك تاخد الخطوة وتكمل المشوار عايز تعرف انت ماشي ولا بتتحرك في مكانك انظر لشكر قلبك ولسانك وجوارحك لربك لو قلبك مليان بالإحساس بالنعمة لو لسانك يلهج بحمد الله لو جوارحك بتصرفها في طاعة الله لو حاسس قد ايه هو مصطفيك هتلاقي نفسك بتاخد الخطوة وربنا هيوفقك انك تكمل وتمشي هو ده معنى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فتعذب بالنعمة نفسها ربنا اصطفاك بالهداية هداك للإسلام وهداك للإيمان والالتزام وانك تدخل بيت وتقف بين ايديه من عليك بنعم عظيمة قوي ومحروم منها غيرك كتير فانت حسيت بالاصطفاء ده بقى انا اللي كنت بعمل المعاصي دي بقى انا يا رب اللي بعصيك ليل نهار بعمل كذا وكذا وكذا مما يغضبك انا بعد كده اقف بين ايديك وتفتح لي بابك وتأخذ بيدي وناصيتي اليك ما استاهلش يا رب فإحساسك ده ربنا يحبه قوي فيضاعف لك الأجر فبدل ما تاخد الخطوة تلاقي نفسك بتاخد خطوتين هو ده معنى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا انت عليك بس الخطوة الأولى وبعد كده الخطوات التانية دي كلها مطلوب منك بس شكر النعمة وهو ربنا يوفقك انك تاخد الخطوات التالية عشان كده قالوا النعم تزيد بالشكر وتحفظ من الزوال بالشكر قال الحسن البصري إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا هي نفسها هو قعد سنين طويلة نفسه يتجوز اتجوز اتجوز الجواز ده هو النعمة اللي ما بعدها نعمة بس اتجوز وهي نفس القصة بس ربنا يرزقني بالزوج الصالح اللي يحفظ عليا امر ديني ودنياي كده يبقى خدت اكبر نعمة عليا في الدنيا كلها اكبر نعمة من ربنا ليا ايه الجواز الجواز الجواز ماشي يتجوزوا وده يشغل بالنعمة عن المنعم وهي كمان فيبقى اهم حاجة انها ترضيه ولو بمعصية ربنا بس المهم هو يرضى خلاص وما يتجوزش عليا هو ده أهم حاجة وهو من الناحية التانية المهم إنه يبقى مزاجي رايق وتبقى المسائل ماشية ومفيش أي مشكلة هتقعد بقى تحبكها وتقول المعاصي وسيئات وبتاع انتوا يعني نكد في الشغل ونكد في البيت كمان حس بينا شوية هو دخل ما زعقش وما شخطش وما نطرش تبقى ليلة فل عملنا حق ربنا ما عملناهوش مش مشكلة والعكس ده أهم شيء فمشغولين بالنعم عن مسديها فيقلبها نقمة عايز تعرف سر المشاكل الزوجية في أي بيت ابحث عن كفران النعم نفس الفكرة واحد أهم حاجة وهو قاعد في الدراسة أنجح أنجح أنجح مش مهم أي حاجة وفي وسط الكلام ده برضه بيضيع حقوق ربنا وبيعمل مخالفات بس مش مشكلة علشان أبويا وأمي يسكتوا علشان أنا كمان مش معقولة هقعد فترة طويلة كده عقبال ده أنا لسه قدامي شغل ولسه قدامي جيش ولسه قدامي جواز وتهيئة بيت عايزين نخلص نغش نغش المهم ننجح وخلاص ما احنا مش هنعمل بيها حاجة فيبتدي ايه ينسى أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته يستحيل هتاخد الرزق بمعصية وربنا يبارك لك فيه يستحيل الرزق نفسه يبقى نقمة عليك يبقى الفلوس هم أحد الناس بيقول أنا رصيدي كان وصل مليار و800 مليون من حوالي 15 سنة مثلا اللي هو المليار ساعتها يعني يعمل 100 دلوقتي مليار و800 مليون يقولوا أقسم بالله العظيم ما كنت بعرف أنام لو التليفون رن هم هيجوا ياخدوا فلوس هو حصل حاجة في حاجة من المشاريع حصل لها أي مشكلة هيصدروا الفلوس ما بعرفش أنام لازم بالمهدئات والمنومات رصيدي مليار و 800 مليون بص هو من جوه عامل ازاي يقول والله نفسي في اللحظة اللي كانت في أول حياتي كنت بشتغل أجير في معرض عربيات الراجل كان في الوقت ده كان بيديني مثلا 50 جنيه ولو اداني علاوة يديني 5 جنيه لو اداني ال 5 جنيه دي نفسي الفرحة السعادة اللي أنا كنت فيها لما بمسك الخمسة جنيه دي ترجع لي دلوقتي وأنا كان رصيدي مليار وتمنمائة مليون احنا بقى مهتمين بشكل الموضوع من بره معاه فلوس يبقى أكيد سعيد لا مش أكيد سعيد أنا بدخل بيوت الأغنياء والأثرياء أنت لما تشوف البيت من بره تقول يا يا ليت لنا مثل قارون إنه لذو حظ عظيم انت لما تشوف الدنيا كده تقول لا ده اكيد الراجل ده ده عمره ما يشوف الهم ولا النكد ولا الهوى وتشوف بعد كده بقى مشاكله النفسية اللي بيتكلم عليها ده مش عايش سعادة ايه يا عم اللهم لك الحمد فهو ده إذا لم يشكر عليها قلبها عذابا لذلك كانوا يسمون الشكر الحافظ ويسمونه الجالب فاللي نفسه في نعمة مش لاقيها أشكر ربك على نعمائه عليك الحاضرة يأتيك بما قد غيب عنك فيبقى أول حاجة الشكر هو اللي هيخليك تاخد الخطوة وتكمل المشوار لربك واعرف فضيلة ثانية في الشكر إن ربنا جعل الشكر الشيء الوحيد اللي تترتب عليه النتيجة في الحال دون المشيئة يعني بص فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء لو يريد هيديها لك يقول فيكشف ما تدعون إليه إن شاء يقول يغفر لمن يشاء يقول يرزق من يشاء ويتوب الله على من يشاء أما في الشكر فقال وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين دي ما فيهاش مشيئة لو شكرت هتاخد لو شكرت النتيجة في الحال شفتوا الشكر عظيم قد ايه ثالث حاجة ان الشكر قلنا هو المحرك الذاتي المتجدد انت دخلت بطاقة اللي هي طاقة التوبة عايز اتغير بقى هنعيش طول عمرنا كده انا فاتني كتير المعاصي دي هقف قدام ربنا بيها ازاي لا انا لازم اعمل حاجة انا لازم اتغير لا انا مش هسيب باب من ابواب الخير الا وهعمله انا ان شاء الله هحافظ على الجماعات هتعلم العلم هبذل نفقات في سبيل الله هعمل هسوي عندك طاقة التوبة الاولى فدي اللي بتشغلك فترات الأولى في الالتزام بعد كده خلاص البنزين خلص ايه اللي يجدده ايه اللي يخلي عندك الطاقة من تاني ايه اللي يخلي عندك النشاط ده من تاني الشكر ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الموضوع ده في مفتتح سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما مؤمنا وإما كفورا يا تؤمن بيا وتمشي السكة وتروح الجنة يا تكفر بيا وسكتك النار خلصت الموضوع ما قالش مؤمنة قال شاكرا كأنه عمره ما هيمشي السكة كأنه عمره ما هيبقى عنده الطاقة اللي هتخليه يكمل إلا بالشكر شكر هيطيع وهتبقى المسائل بالنسبة له سهلة خالص تيجي بعد كده تقول له قيام ليل بس قيام بس ايه تاني اقرا قرآن حاضر ليه حاسس بالنعمة انما لما تقول له قيم الليل طيب بس الواحد يخلص اللي وراه انت عارف الحال والمحتال وبتاع كده يعني اللي هو بقى ايه انما اللي التاني ده بقى اللي حاسس بالنعمة هيبقى عنده طاقة متجددة عشان كده قال هديناه السبيل أرشدناه للطريق هيمشي ازاي بالشكر وهينقطع ازاي بالجحود بأنه ما يعرفش نعمة ربنا عليه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يبقى ثالث حاجة الشكر هو المحرك الذاتي رابع حاجة قلنا عايز ترد ربنا تسأل أي حد في الشارع نفسك في إيه بس يا عم ربنا يرضى عنك نفسك ربنا يبقى راضي عنك أصله لو رضي عنك خلاص رضائي أحلكم دار مقامتي تعيش السعادة كلها في الدنيا وتتمتع النعيم اللي ما بعده نعيم في الجنة ورؤية الله عز وجل في الجنة رضائي أحلكم دار مقامتي فأنت نفسك ربنا يرضى عنك الآية دي لو قلبك حسها لقشعر والله بدنك وقلبك لها شوف يقول ايه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وانت حاسب ان انت لما هتطيع ربنا ان انت كده هتزود ربنا هو ربنا محتاج لك الله غني عنكم لا يريدك ها هنا ولا يرضى لعباده الكفر بص بقى وإن تشكروا يرضه لكم عارف تشكره هتعمل ايه كلمة الحمد لله على بقك في مقابل نعمة قد كده نعمة علشان انت تؤتاها محتاج في الاخر خالص يهيئ لك الاسباب وتشوف ناس تانية انت تدخل اول بيت ربنا يكرمك تتجوز مفيش اي مشكلة هي دي اللي انت كنت بتبحث عنها وواحد تاني لسه داخل الاربعين بيت وخمسين بيت ولسه ما مش لاقيها ميسر لك الامر ده بيبتليه ليهذبه ويمكن هو مش فاهم فين التاني اللي لسه مش موفق مش معناه ان هو في عقاب لا هو ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه ليهذبه وبعد كده بيختار له الأوفق والأصلح إنه لو جوز أي واحدة من دول هتنكد على عيشته فبلاش دي دلوقتي فبيوريه نعمه بس من مجال تاني واحد تاني انت محتاج ده خده في الحال فنعمة عشان تسدي أمامها بقى حاجة مكافئة لها راضي منك قوي بالحمد لله بس راضيها من قلبك مش من لسانك بس شوف يرضى باليسير يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها يا رب ده, ده مش حاجة لا انت وفقتني ويسرتني الأمور دي لا قول بقى لا دي حقها نص ساعة قيام دي حقها يومين ثلاثة صيام لا الحمد لله الحمد لله من قلبك يرضى منك باليسير الأمر الخامس أن الشكر يبلغ درجة المحبة قلت لك عايز تبقى ولي من أولياء الله تبقى من المحبين أكتر حاجة تزرع في قلب الواحد حب الرحمن إحساسه بالنعمة وشكره عليها هي كده ربنا خلق النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها فاتصور انت واحد صاحبك على طول يديك هدية كلمة طيبة طول ما انت معاه انت مستفيد منه بيؤثرك على نفسه فشوية شوية تحبه تقول ما اعرفش بحبك لله في لله كده هي النفوس كده مجبولة على حب من أحسن إليها فكونك تعدد النعم وتحس هو ده اللي هيزرع في قلبك حبه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وقال حسن غريب أحب الله لما يغذوكم من نعمه حس بقى بنعمه عليك حس بقى هو مصطفيك قد ايه فكده تحبه تأتيه بجبال سيئات كل واحدة تستوجب غضبه وتستوجب عذابك وبالعدل لكن إن استغفرتني أنت تقول استغفر الله موقنا بها تائبا إلى الله حق التوبة غفرتها لك ولا أبالي يعفو عن كثير ويشكر منك القليل أمر السادس لو تريد أن تحفظ من العذاب دنيا وآخرة وفي نفس الوقت تعالج من النفاق فعليك بالشكر قول لي جبتها منين تعالوا شوفوا الآيات دي في سورة النساء ربنا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا مين يا رب بقى اللي هيتخلصوا من النفاق ده قال إلا واحد الذين تابوا توبة اتنين وأصلحوا هتصلح كل اللي فسد منك بسبب النفاق ثلاثة واعتصموا أصله كان سبب عظيم قوي في النفاق إن هو نسي حتة التوكل اللي كنا بنتكلم عليها المرة اللي فاتت فاستغنى خلاص مش مشكلة يا ربنا يعني ما بقاش يعتصم به ما بقاش يستعين به ما بقاش يتوكل عليه بقى يتوكل على إمكانياته وقدراته و فقال واعتصموا بالله أربعة وأخلصوا دينهم لله وهو إخلاصك خلاصك فالإخلاص يطهر بقى الموضوع كله جميل كده أدي أربع حاجات توبة وإصلاح واعتصام وإخلاص قال فأولئك مع المؤمنين بعد ما يعملوا ده كله يا رب فأولئك مع المؤمنين آه أصل موضوع النفاق صعب قوي مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما الأمر الخامس هو ده بقى بعد ما اتكلم عن النفاق والتخلص منه بالأربع حاجات راح قايل ايه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما هو ليه وقع في النفاق لأنه جحد بنعمة الله عايز يتخلص من النفاق ده يشكر نعمة الله عليه وأول نعمة نعمة الإسلام ونعمة الإيمان فلو شكر هيعذبك ليه شوفوا بقى الكلمة اسمعها من رب ودود يتودد إلى عباده حسها معايا كده وحطها جوه قلبك شوف بيقول لك ايه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أعذبك ليه هعيشك في الضنك ليه هتحس بالمشقة والعناء والتعب والنصب ليه هو ربنا بيتشفى ما يفعل الله بعذابكم وبصوا قدم الشكر على الإيمان ما قالش إن أمنتم وشكرتم أؤمن به أصدق إن هو الرب الإله وبعد كده يأتي الشكر لا ما هو عمره ما هيوفق للإيمان من غير شكر فيقول إن شكرتم وآمنتم ولو شكرتني على نعمتي عليك وآمنت بيا أنا برضو هشكرك إن أنت خطيت الخطوة دي ليا تشكرني يا رب أنا تشكر أنا تشكر رب ملك قدير ذو الجلال يشكرني أنا مستشعر المعنى ده يعني تستشعر كده ان انت مثلا مرة واحدة ملك البلاد وزير يبعت لك برقية شكر على انك عملت اي عمل فتمسك برقية شكر من الملك انا ياه مش معقولة امال بقى لو ربنا ياه سمى نفسه باسمين يدلان على الشكر سمى نفسه الشاكر وسمى نفسه الشكور قال بعض الحكماء لو لم يعذب الله عز وجل على معصيته لكان ينبغي ألا يعصى لشكر نعمته فاهمين الكلام بيقول مش لازم يعني العصاية عشان تحس مش لازم يبتليك بالمرض عشان تحس بالصحة مش لازم يبتليك بالفقر عشان يحسسك بالغنى مش لازم يمنع عنك عشان تحس بعطائه بيقول لو لم يعذب الله على معصيته لكان ينبغي ألا يعصى لو قلب حاسس بقى هو ينعم عليك كل النعم دي وفي الآخر تسرقه في الآخر تتبطر على نعمته يا أخي تصور أن واحد بالشكل ده في الدنيا ده الناس تنفر عنه اتصور واحد بيضرب أمه اللي هو منها اللي حملت على وهن وتعبت في إرضاعه وفي تربيته وفي وفي وفي وبعد كده أول حد يتبطر عليه يروح ضارب أمه ياه عشان كده العقوق شديد قوي وأشد منه عقوقك لربك هو ينزل نعم واحنا نقابلها بالمعاصي لذلك الشكر قلنا سادسا يحفظ من العذاب ويعالج من النفاق وبرضه الشكر هو اللي يعالجك من الانتكاس والفتور ربنا يقول ومن ينقلب على عقبيه ادي المنتكس ادي اللي جات له لحظات الفتور لغايه ما وقع ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا والله اللي هيسيب المسجد اللي هيسيب طريقي اللي خلاص هيبطل الطاعات اللي كان بيعملها لن يضر الله شيئا بس هتتحسر قوي لما تعرف وسيجزي الله الشاكرين إنما اللي هيثبت وهيكمل ده ليه وضع تاني عند ربنا سيجزيه الله أعظم الجزاء فجعل الشكر هو كأنه بالظبط هو العلاج لو شكرت مش هتنقلب مش هتحصل لك الحالات دي مش هتبقى متردد وسيجزي الله الشاكرين بتقول الشيطان بيتملكني ده ثامن حاجة في فضائل الشكر أن الشكر أمان من كيد الشيطان هو إبليس قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين كأنه هو قال الداء والدواء قال ما أنا هبقى سهل قوي إن أنا أخش عليهم من أي حتة واللي كان يحفظهم مني هو الشكر بس هم ما بيشكروش فعشان كده أنا هعرف أشتغل معاهم كويس كأنه قال لنا دلوقتي الداء والدواء الداء جحود النعمة عدم إحساسك بنعمة ربنا عليك والدواء إنك تشكره بس تحفظ من الشيطان تاسعا تريد أن تكون صفوة خلق الله في الأرض عليك بمزيد الشكر ألم يقل الله وقليل من عبادي الشكور دول قليلين قوي دول الصفوه دول خلاصة الناس وانت نفسك تتميز ونفسك تبقى حاجة ايه رأيك لما تبقى حاجة بس عند ربنا واحد مر عليه سيدنا عمر فوجده يقول اللهم اجعلني من الأقلين يا رب اجعلني في القليلين فسيدنا عمر قال له ما هذا قال يا أمير المؤمنين الله يقول وما آمن معه إلا قليل ويقول وقليل من عبادي الشكور ويقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فقال عمر صدقت أيوة هم قليلين عشان كده الصفة دي ربنا وصف بيها أعلى أوليائه وصف بيها الأنبياء سيدنا نوح اللي اشتغل مع قومه 950 سنة ولا يؤمن معه إلا قليل يصفه فيقول ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا قالوا كان شكر نوح أنه كان إذا أكل أكله قال الحمد لله وإذا شرب شربه قال الحمد لله وإذا ركب قال الحمد لله فكان حامدا لله على جميع أحواله فسماه ربه عبد شكور سيدنا إدريس كان بيشتغل بالحياكة فرزي ابن كثير كان بالكلام ده في البداية والنهاية يقول لك كان لا يضع إبرة ولا يرفعها إلا بحمد الله من اللطائف الشيخ ابن باز كان كده كان لا يرفع لقمة إلى فيه إلا بالحمد يقول لك تقعد مع الشيخ تلاقيه على طول كده يرفع اللقمة بالحمد وينزلها بالحمد الأول يبسمل بسم الله وبعد كده بقى كل ما يرفع لقمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما هو عشان كده ابن باس هي دي شاكرا لأنعم الله وصف بها الخليل إبراهيم اللي هو أعلى الناس منزلة في الحب اللي حب ربنا تخلل كل حاجة فيه كل شيء فيه بينبض بحب الله خلة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه عشان كده قال بعدها اجتباه هو كده تشكر تصطفى شفتم منزلة الشكر عظيمة قد ايه فالشكر هو الأصل طيب إذا سألت الله شيئا فلم يعطك قلت ربنا نفسي في حاجة وما خدتهاش نفسك في أشياء وتظن ان فيها راحتك وهتبقى قربا لربنا وما بتاخدهاش لما يحصل الكلام ده ابن القيم بيبعت لك رسالة ويقول لك افتكر الآية دي وما تنساهاش أليس الله بأعلم بالشاكرين لو اديتها لك مش هتشكر ولو ما شكرتش هيبقى عذاب هعذبك بيها فاديها لك وتتعذب امنحها عنك عشان انت مش هتعرف تشكرها حق الشكر أليس الله بأعلم بالشاكرين الله يبتلي العباد ليستخرج منهم الكفور من الشكور شوفوا يقول إيه سيدنا سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر هو عارف إن أي نعمة ان اي شيء هيجيله من ربنا في اختبار يا نعمة اصرفها في طاعة الله يا بلاء هصبر عليه فربنا يعليني في الدرجات ويكفر عني السيئات هو فاهم ايه المطلوب فدلوقتي ربنا بعت لي رسالة ها هشكر ولا اكفر هتلقاها ازاي هقول يا من انت كريم يا رب ولا اقول انما اوتيته على علم عندي هيجي لي نعمة اقول ايه يعني تتجوز طب ما كل الناس متجوزين تخلف طب ما كل الناس مخلفين طب كذا ما كل الناس كده فعمرك ما هتشكر فيسلبها منك عشان تعرف النعمة دي مين مزديها منزلة الشكر بعض الناس قالت هي أعظم ولا الصبر خلاف قد كده ابن القيم عمل كتاب كبير كده اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وعمل فصل كبير جدا يتكلم في الموضوع ده الغني الشاكر ولا الفقير الصابر ناس تقول الفقير الصابر الفقراء هيخشوا قبل الأغنياء ب 500 سنة فيعدي إنما أصحاب الأموال هيتحاسب على كل دينار من أين اكتسبته وفيما أنفقته كل جنيه دخل جيبك فمسألة صعبة قوي فالموضوع هياخد وقت دي ناس بصت على الموضوع من الطريقة دي وناس قالت لا الفقر الصبر عليه ضروري يعني أنا غلبان هعمل إيه يعني زي اللي ابتلي بالمرض هعمل إيه فغصب عني هصبر إنما الغنى الشكر اختياري معاك فلوس ها تعيش وتقضيها وتروح بقى تعمل كل ما لذ وطفي نفسك حلال حرام مش مشكلة المهم نعيش لنا يومين وبعد كده برضه نبقى نتصدق ونعمل حجة وعمرة ولو انت قلت لك الاختبار ده لما كنا في علفين يا شباب لو انت في ايدك مليون جنيه حالا تعمل بيهم ايه مليون جنيه دلوقتي كل واحد اللي في نفسه بجد هينطق انتوا بقى يا شباب عارف في عينيكوا على طول طالعه باينه يعني هتعمل ايه قول لي في ناس بقى اللي فاهمه يعني مليون جنيه يعملوا ايه يا عم الشيخ دلوقتي مليون ده يا دوبك تجيب لك شقه حلوه كده تمليك ده هتاخد نصهم على الاقل ولا ربعهم عشان تاخد لك شقه حلوه وعربيه يعني كمان وتجهيزات العروسه خلصوا المليون جنيه ما ما يكفيش لا اتكلم في ارقام كبيره عشان الواحد يفكر باسلوب مختلف بص اللي طلع انما انت بقى قبليها وانت قاعد بتدعي يا رب ارزقني يا رب اي حاجه اي حاجه ما فيش مشكله الف حمد وشكر ليك يا رب بس تبعتهم بس بس كده ساعتها اتبعتوا خلاص انسوا الغنى مضغي فعشان كده قالوا الغني هو اللي يقدم والخلاف معقود في الاخر خالص قالوا ليس الغني وليس الفقير انما الاكثر رضا عن الله قصه لفلوس موجوده او مش موجوده المهم معاه فلوس وراضي وشاكر والتاني معهوش وصابر وراضي ومحتسب الاكثر رضا عن الله هو الاعظم منزله عند الله طيب ايه حكم الشكر احنا كل مرة في اعمال القلوب نديكوا كده ايه حكم الشكر اللي ما يشكرش ربنا يأثم قال الله جل وعلا فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اشكروا لي ادي امر لا تكفرون ادي نهي يبقى بالامر والنهي الشكر واجب واللي ما يشكرش يأثم شفتوا ان احنا بنعمل ذنوب احنا مش دارين كل درس من دروس أعمال القلوب أهو نثبت لكم الموضوع في الخوف قلنا الكلام ده في الرجاء قلنا الكلام ده في التوكل قلنا الكلام ده أنت بتعمل ذنوب مش واخد بالك منها خالص اداك حاجة وما شكرتش عليها عدم شكرك نعمة ربنا عليك ده ذنب بس احنا مش واخدين بالنا لذلك كانت أول وصية أوصى الله بها الإنسان بعد أن يعقل أن يشكر لله وللوالدين عشان يتربى على المعنى ده من أول لحظة إنه يكون شاكر لأفضال من يتفضل عليه فمين صاحب الفضل الأول؟ الله ثم أبوك وأمك عشان كده دي في التربية وأنا عايز أقول للمتجوزين واللي عندهم أولاد والأخوات تسمع الكلام ده كويس وهي بتنشأ ابنها بالذات في الخمس سنين الأولى وما بعد الولد بيطلب شيء ما تدهلوش في ساعتها لانه هيبتدي يربط قانون الاسباب ده هو طلب الشيء فالشيء مين اللي بيديهوله امه او ابوه يبقى امه وابوه هم مسدو النعم فهيتعلق بيهم قلبه فيبقى اهم حاجه اللي بيديله طب ما هو عايز ينشأ على إن ربنا هو الذي يعطيه فلو فرغت المعنى ده من قلبه هتبقى مشكلة يطلب الحاجة فتقول له إيه يلا ادعي ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا بمال أجيبها لك إن ربنا يذكرني فوأنا بره أجيبها لك فيبتدي هو على طول مرتبط يا رب أعطي والدي المال حتى كذا يبقى فاهم على طول طول الوقت يجي يقول لك أنا بحبك جدا تقول له آه بس أنت عارف أنا أحبك أكتر إمتى لما قلبك يبقى متعلق بيه هو أكتر أصل هو ربنا اللي خلى قلبي ده يحبك أنت طول الوقت انت قاعد بت ايه بتربط له هو ده ربنا يقول ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير بص الي المصير دي في الاخر البدايه عندي انا اللي خلقتك والنهايه عندي والسكه الشكر ربنا يجعل الغايه من الخلق خلق الخلق ليه عشان يعبدوه وامتى هيحققوا معنى العبادة لما يشكروه شوفوا يقول ايه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة ليه لعلكم تشكرون خلقكم ليه عشان تشكروا اداك سمع وبصر ونعم ليه عشان تشكروا يبقى الغاية من خلق الخلق كانت ايه الشكر طيب امرنا باوامر صلوا زكوا اعملوا كذا وكذا ايه الغاية من اوامره يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله ليه يا رب لعلكم تشكرون يبقى الغاية من الخلق الغاية من الأمر هي هي الشكر طيب عرفنا كده أول حاجة فضائل الشكر تاني حاجة عرفنا حكم الشكر تالت حاجة إيه هو الشكر وإزاي نبقى شاكرين ما هو الشكر الشكر في اللغة معناه أن تعترف بالإحسان خدوا بالكم المعاني عشان هي دي اللي احنا هنستفيدها ازاي نبقى شاكرين ان تعترف بالاحسان وتثني على المحسن بما اولاه لك من معروف يعني كونك انت حاسس تجاه من اسدى اليك بنعمه والدك شيخك مديرك فيبقى من جواك ان انت فعلا حاسس بالاحساس ده بعديها لازم تثني عليه عشان كده من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له هو اداك حاجة ساعدك على شيء مش قادر انك تدي له حاجة قدام حاجة يبقى تدعو له بالدعاء ده جزاك الله خيرا او ما شابه يبقى الاعتراف الباطن والثناء على اللسان العلماء فتحوا الموضوع شوية بقى لما قالوا شكر الله قالوا الشكر وده اللي هيفرقوا عن الحمد واللي هيفرقوا عن مطلق الثناء الشكر بيبقى بثلاث حاجات الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريف النعم في طاعة الله تعال بقى ناخد الكلام ده جزء نظري وجزء تطبيقي أول حاجة العجز عن الشكر أن تستشعر من قلبك أنك عاجز عن شكره فتمام الشكر العجز عن الشكر إزاي؟ قال بكر بن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله مين اللي خلاك تقول الحمد لله طب دي مش عايزة شكر مش هو من عليك ووفقك ان انت تتلفظ باسمه لسانك اللي كان بيعصي وبيكذب وبيقول وبيعمل حاجات بتغضبه أذن لك انك تنطق اسمه وتقول الله دي مش نعمة فيقول لك إلا وجبت عليه بقوله الحمد لله شكرها طيب فما جزاء تلك النعمة جزاؤها أن يقول الحمد لله هنقول الحمد لله الثانية هو ده اللي قال له سيدنا موسى قال يا رب إن أنا بلغت رسالتك فمن عندك إن أنا صليت فمن عندك إن أنا أديت كذا وكذا من الطاعات فمن عندك فكيف أذكرك قال الآن شكرتني يبقى أول حاجة محتاجين نعدد نعم ربنا علينا فهو ده الجانب العملي بقى لازم علشان توصل للدرجة دي كشكول النعم اللي احنا كل شوية نتكلم عليها وانا قلت مش كل مرة اجي اديكم الدرس ونقول كلمتين ونيجي في المتابعات الموضوع يبقى صعب قلت بس انا اخلي موضوع الشكر ده على جلستين الجلسة دي ادينا بنتكلم بشكل عام ايه هو الشكر وايه الموضوع ونحببكم في الشكر ونقول لكم الدنيا ماشية ازاي والدرس الجاي هيبقى عن التحدث عن نعم الله انتوا اللي هتعملوه انا عليا ان انا اجيب لكم نماذج ممن تحدث عن نعم الله عليه الدرس كله يبقى مجموعة تجارب شخصية كل واحد بيقول نعمة ربنا عليه عايزين نحبه بقى فانت لما تقعد تذكرني كده بمعنى ياه وتشوفه كده في قصة حصلت واقعية تتلمس فيها صفة من صفات ربنا ده الواجب العملي الأول عشان تستشعر النعمة لأن احنا قلنا عايزين المعنى يخش فأول حاجة عدد النعم لما أجي أقول لك إيه نعم ربنا عليك هم. فكر كده معايا إيه النعمة حد يذكر لي نعمة بجد حاسسها نعمة الإسلام طيب حلو ده كلام كبير عايزينه كلام واقعي اه ما هو نعمة الإسلام دي نعمة كبيرة أوي ما هو لو احنا خدناها نعمة الإسلام طب وانت يعني فعلا عندك عزة بانتمائك للدين ده يعني أوامر ربنا فوق رقبتك ولا مع غربة الدين بقيت حاطط راسك في الرمل ومش قادر ترفع راسك فين بقى الإحساس بنعمة الإسلام خدمت الدين فين يلي مستشعر ان الإسلام ده عظيم نعمة ان انا في درس ان ربنا وفقني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة نعمة الصحة يعني النعم كثيرة عايزين بقى نكتب ونشوف ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حد قعد يفكر من قلبه مش من عقله ويعدد نعم ربنا عليه وكل ما يشوف نعمة يقول يا ويكتب التانية لغاية ما يوصل للعجز عد يعني هتوصل كام 20 30 40 50 ربنا قال لا تحصوها شفتوا احنا بقى اللي في قلوبنا ايه تجاه ربنا في الاخر خالص مقصور ومحصور عشان كده احنا على قدينا انما الشاكر كل حاجة قدامه فيها نعمة ده الاحساس بالنعمة عايز اديكوا ثلاث مفاهيم في الموضوع بتاع الشكر ده عايزين نصححهم المفهوم الاولاني شكر الله وشكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس طب هو شكر الناس زي شكر ربنا ما ده شكر وده شكر شكر الله فيه ذل وخضوع أما شكر الناس فمكافأة شكر الناس عملت لك خير قدامه خير طيب المفهوم الثاني الأخطر التحدث بنعمة الله والحسد محدش عايز يتكلم خايف من الحسد يقول لك لا بلاش أنا عارف عينيهم عاملة إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود أي واحد ربنا أنعم عليه بنعمة هيتحسد ده الكلام ده بقى شكله كده يخلينا كلنا ما حدش يفتح بقه لا ده بالعكس ما انت غصب عنك حاجات هتظهر يعني لو خدنا الكلام ده واحد معاه فلوس عايز يجيب عربية لا يا عم إن كل ذي نعمة محسود هتتقلب بيا ان كل ذي نعمة محسود ما تتجوزش هيقولوا اتجوز واحنا قاعدين كده وبتاع فكده ضيعت الراجل خلف ما يقولش انه خلف لحسن الواد يبص عليه ولا بتاع تبقى مشكلة كبيرة نبطل خلفة فما فيش بقى ما هو كل ذي نعمة محسود الموضوع يعني لما تظهر النعمة ما يكونش في قلبك انك بتحاول انك تتميز على الناس ده يجلب حسدهم ويجيب لك الابتلاء على طول يعني هو قاعد في وسط الكلام قاعد بقى بايه بيغيظ في الناس اللي قاعدين لو انا الحمد لله من ساعه ما مش عارف ايه ومن ساعه ايه يقول لك التحدث بنعمه الله والتانيين قاعدين يعني ده بيحصل عند الاخوات بكثره وانا بتجيلي مشاكل رب السما بالطريقه دي ما هي قاعده بقى ايه يا اخرى عايزه تقول انا يا ما هنا يا ما هناك وانا خدت بقى اللي ما فيش زيه فتقعد تقول لها الكلمتين دول وانا عملت وسويت و- ورغي الحريم بقى ما فيش اكتر منه الحمد لله تتاكل فيها على طول ما تلاقيهاش تلاقي الدنيا اتقلبت والموضوع ما فيش لان هي في الاصل لما كانت بتتكلم ما كانش في قلبها لان هي من الاصل ما اتعلمتش درس الشكر هي ما تعرفش ربنا حق المعرفة عشان وهي بتتكلم تقول اللهم لك الحمد هي وهي بتطلع كلام الناس بتتلقاه بنفس الوضع وانا قاعد بقول اللهم لك الحمد والله ما كنت اشتاهل ربنا انعم عليا بنعم انا مش عارفه اعمل فيها ايه بتتكلم عن شكر النعمه غير وهي قاعده بتقول انا الحمد لله يعني انا استاهل كذا وكذا وكذا فهذا يجلب الحسد لا شك الدرس النهاردة أنا قاعد مخبيها مخبيها لغاية ما جه وقتها يعني الدرس النهاردة أصلا سببه أني بفضل الله عز وجل رزقت الليلة الماضية بأسماء أسأل الله تعالى أن ينبتها نباتا صالحا ويصنعها على عينه وتكون قرة عين لنا في الدنيا والآخرة فالأنسة أسماء شرفت بالليل قلت أفضل شيء أربي نفسي قبليكم أربي نفسي على معنى شكر النعمة سبحان الله أنا عندي محمد وعبادة بس ما اعرفش فرحة البنت مختلفة يعني ما اعرفش ليه بس هي كده تحس ان هي يمكن البنت تحس انها اضعف الولد غير كده يعني على ان الولد عبادة كان الاول كانت بهجة الولد الاول بس انا حاسس ان فرحتها هي مختلفة عن الاثنين تمسكها مسكها بقى ايه حاططها يعني مش خايف عليها وخايف عليها من اي حاجة و... تصرفاتك بقت مختلفة خالص فنعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى أسأل الله تعالى أن يعني يمن علي بشكر هذه النعمة فحاجة من الحاجات طبعا ما تتكلمش ما تقولش هتتحسدوا هتتعملوا هتسووا أنا قلت إحنا محتاجين نضبط هذا الأمر الضابط الشرعي في هذه المسألة أول حاجة لا تكتم النعمة لا تكتمها وإن أزديتها فأظهر نعمة الله فيها كويس ربنا من عليك بالعربية بيجي بقى يقول لك حلوة دي وشوف الموديل وعاملة ازاي وقاعد بيتكلم على العربية و و و و والتاني اللي محروم منها ممكن نفسه تيجي يقول لك يعني وانا ليه ما كنتش عندي وانا ليه مش عارف ايه وانا اللي اركب عربية تعبانة كل شوية اللي حب النبي يزق فتبقى كده يقعد يقارن ما بين الامرين فيعمل انما لما يتكلم على نعمة ربنا عليه يقول والله والله ما بكسبي ولا بحولي ولا بقوتي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليا وبفضل من عند ربنا ويرزقه من حيث لا يحتسب برضه هو بيتكلم كده هو مش شايف نفسه ما ممكن يقول لك يرزقه من حيث لا يحتسب انت مش واخد بالك وهي يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يبقى مين عشان تبقى فاهم يعني مش اي اي يعني احنا كده اه بيحاول يوصل لرساله ثانيه انما اللي هو بيقول فعلا انا ما استحقش ده هو اداها لي كده اذا كان عليا على معصيه وذنوبي وحاجتي انا ما استحقش والله النعم دي والله الذي لا إله إلا الله أنا أشهد الله أني لا أستحق هذا لا أستحق هذا الكرسي اللي أنا قاعد عليه وأكلمكم منه أقسم بالله على ذلك ولا أستحق هذه النعم لكن اسمه بر اللي مخليها كده بس إن اسمه البر يعطي بلا استحقاق يعطي بلا استحقاق الحسن قال أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر وقد أمر الله نبيه أن يحدث بنعم ربه فقال وأما بنعمة ربك فحدث فالله يحب من عبده أن يرى أثر نعمته فإن ذلك شكرها بلسان الحال وقال أبو رجاء العطاردي خرج علينا عمران بن حسين وعليه معطف من خز لابس حاجة أبها أوي لم نره عليه من قبل ولا من بعد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كويس كده يبقى أول حاجة يتكلم على النعمة يتحدث بها ظاهرا لا يريد بالتحديث بها نسبة الأمر إلى نفسه وإنما نسبته إلى الله طيب النبي صلى الله عليه وسلم ضبط لنا برضو الموضوع في حديث تاني عشان برضو من مسألة الحسد والتحدث قال كلوا واشربوا وتصدقوا اه بص بص كل واشرب وتمتع بنعم ربنا عليك محدش هيقول لك لا بس ما تنساهوش وتصدقوا اداك حاجة افتكره تذكروا على طول المولود يوزن شعر المولود يطلع كام جرام كده ويتصدق بهذا الوزن ذهبا طلعوا 3 جرام طلعوا 2 جرام ربنا يستر فتتصدق بها ذهبا يبقى لا تنسى نعمة الله عليك كلوا واشربوا وتصدقوا بص بقى في غير مخيلة ولا صرف في غير مخيلة يبقى لا تتكبر على الناس بالنعمة اللي ربنا أنعم عليك بيها ولا إسراف يبقى أنت تشكر نعمة ربنا عليك وتتحدث بنعمة الله وتظهر نعمة الله عليك من غير أي حاجة من الحاجات دي لا تبقى عايز تتكبر على الناس ولا تبذر ولا تسرف ولا تنسب النعمة إلى نفسك وإنما تنسبها إلى رب العالمين أما الحاسد هو الحسد ده يا جماعة أنتم متصورينه غلط برضه عشان برضه أصحح الحتة دي بسرعة أنتم فاهمين أن الحسد ده اللي هو الراجل الخبيث اللي هي ما شاء الله عينيها يعني صقر تجيب على طول ولا عينيه صقر تجيبك في الحال يعني فهو ده الحاسد لا لا شيخ الإسلام تيمية قال لا يخلو جسد من حسد بس المؤمن يخفيه انت تسمع عن النعمة وانت مش عندك تبقى نفسك تشتهيها لكن المؤمن يقول أسأل الله تعالى أن يعطيني إياها في طاعة الله يبقى دايما باصص لحاجة تانية اللي أعلى منه في أمر الآخرة معاه فلوسه بينفقها في سبيل الله يا رب يكون معايا زيه واعمل ده معاه علم وما شاء الله بيدعو بيه في سبيل الله يا ريت يبقى عندي كده دي الغبطة أما اللئيم فيبديه اللئيم بقى ي- ايه يبين في وسط الكلام يعطي ال- للي بلا كده يعني وما شابه على ايه يعني أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يلا أرزاق ده اللئيم الحاسد يتقال له الكلمة دي ربنا عالج الحسد في هذه الآية أليس الله بأعلم بالشاكرين وآية تانية قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبن عايز الخير ده واسألوا الله من فضله جميل صححنا المفهوم الثاني المفهوم الثالث والأخير الواحد الصح لما ربنا يديله نعمة إن هو ما يتمتعش بيها عشان يبقى زاهد الزهد ده أعلى المراتب صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل أنا ربنا اداني فلوس كتير الصح إن أنا أنفقها جميعا في سبيل الله ولا أستمتع بشيء منها ده صح لا مش صح الدليل ربنا ليه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون عشان بعض الصوفية في الأزمان المتأخرة الناس الأوائل كان عندها فهم اللي كانوا قريبين من عهد السلف من عهد التابعين وعهد التابع التابعين عهد الصحابة كان عندهم فهم أعمق لما الدنيا مشيت بدأت تظهر حاجات بالعقل تمشي لكن هي بالشرع يحصل فيها إشكالية ولما تيجي تطبقها أنت يحصل خلل في النظام هو ربنا خلق الفطرة على حاجات فتيجي تعملها أنت تتكلفها تلاقي غلو تقع في مشكلة فبعض متأخر الصوفية عندهم ان الكلام ده ان الواحد ما يتمتعش بأي شيء من الدنيا فبالتالي ما ياكلش إلا يعني الفتات ابن الجوزي بيقول في كتاب تلبيس إبليس ان في واحد شيخه قال له ما تاكلش ولا الهوى فقعد شهرين لا يطعم شيئا إلا الماء قاعد بس بيشرب ميه فمر على مزبلة أعوذ بالله مر على مزبلة فوجد قشر بطيخ فاشتهاه فمد يده له قال اخرج فلست بمريد ولست بكذا وطرده ده كده يبقى ايه يبقى نفسه لا يستطيع ان يلجمها لا يا جميل ده الصح بقى ان الحاجة تبقى قدامك وتبقى صايم وكان يقولوا من المعاني الجميلة في الصيام يوم ويوم انه في اليوم اللي هو يبقى فاطر فيه ياكل حلو عشان تاني يوم هتبقى تقيلة ما لسه امبارح واكل اكله حلوه فتلاقي نفسك الصبح كده طب آه، نفسك شغاله بقى لا صايم قدامك الشيء وتمتنع عنه بامر الله وتاخذه بامر الله كل واشرب حاضر صم حاضر دلوقتي ما تنامش قوم حاضر تيجي انت تقول طب انا مش نايم خالص لا تيجي في نفس الوضع طب انا مش متجوز لا اتجوز واصبر قال احمد تزوج فصبر بشر الحافي فصار أعلى منا بمنازل أما نحن فلم نتزوج ولم نصبر شوفوا فهم الإسلام عامل إزاي المفهوم ده محتاجينه إن احنا نبقى عارفينه كويس جدا خلاص احنا كده صححنا المفاهيم قلنا الموضوع نظري هنكمل المرة الجاية عشان احنا كده طولنا الموضوع هيمشي ازاي وهنبتدي نتكلم على تطبيقات عملية هديكم بس واجب عشان نكمل المرة الجاية من التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى هديكم واجبات تخص هذا الدرس ايه هي سورة النعم سورة النحل سورة النحل كم ربع ست ارباع حلوة أوي. مطلوب اللي حافظينها او اللي مش حافظها في ورده عايزين استخراج استخراج عشرين نعمة على الأقل تقعد تمسك الصورة بقى كده وتطلع نعمة كذا أنا بعمل كده ليه عشان هو ربنا علمنا إزاي نحس بنعمه علينا وإيه هي النعم اللي احنا لازم ناخد بالنا ونوليها أعيننا واخدين بالكم فعايزين استخراج بحد أدنى عشرين نعمة من سورة النعم عشان تحسوا بقى وتتفاعلوا مع القرآن فيها حتة تانية ان هو موضوع تدبر القرآن ده من اعظم الحاجات اللي ترسخ الايمان في قلبك وتطهر قلبك قلنا الكلام ده كتير فعايزين تدبر للقرآن تقعد بقى تقرأها في وردك تصلي بها في الليل تتأملها وتستخرج منها هذه الأمور طبعا احنا لسه هنتكلم في الشكر لسه هنتكلم عن التحدث بها ظاهرا والحاجات اللي النبي كان بيثني على الله تعالى فيها وازاي كل حتة في جسمك تبقى بتشكر نعمة ربنا علينا ده هنكملها في التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ان شاء الله تعالى الواجبات بقى الإيمانية بتاعتنا بتاعت كل مرة المرة دي عايزين الناس مجموعات كده يروحوا في أماكن فيها فقراء بالذات الشتاء بدأت موضوع بقى البطاطين ونزلتوا جبتوا بطانية واحدة ورحتوا اديتوها لأسرة فقيرة يبقى جزاكم الله خيرا واستشعرتم نعمة ربنا عليكم لما وسع علينا بشيء شيء ممكن يكون ميسور قوي لو احنا جمعنا بعضينا فيه يبقى الأسبوع ده خروجة المساكين والفقراء دايما بفكركم بالأربع خروجات بتوع الأربع أسابيع احنا بنخرج خروجة للقبر وبنخرج خروجة للمستشفى والملجأ وللفقراء والمساكين كل أسبوع المفروض بتعمل واحدة من دول علشان ترفع من رصيدك الإيماني وتبقى أنت بشكرك لنعمة ربنا عليك دي يكون سبب إن شاء الله إن ربنا يتم عليك نعمة الإيمان أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا